بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين موضوع مؤتمرنا بعنوان اسعى نحو الغرض الكلمة دي قالها القديس بولس في رسالة فيليبي وهو مسجون كان مسجون في روما وبعت رسالة فيليبي وكانوا قلقانين عليه قوي لانه كان هيقعد هيتعرض على نيرون لو انتم فاكرين سفر الاعمال بولس اتسجن الأول في أورشليم وكان في مؤامرات لاغتياله واترحل لقيصرية وقعد سنتين في قيصرية وطبعا مجاملة لليهود الجماعة اللي ماسكين البلاد هناك ما رضيوش يطلعوه براءة فاضطر يرفع دعواه إلى قيصر هو بحكم انه روماني الجنسية ما عجبوش بقى الايه اللف والدوران ده طبعا ما كانش حد بيستخدم الورقة دي لأنها خطيرة عشان يتحاكم قدام قيصر قيصر مجنون في الوقت ده نيرون ده كان معروف بالجنون فكان أي متهم غالبا بياخد إعدام فعشان يرفع دعواه إلى قيصر هيتعرض على قيصر طبعا اليهود لهم ناس في القصر هناك وفي كل بلد فهيعرفوا يوصلوا ويقوموا قيصر عليه هيعدمه لكن لما لقى ان هو عطلان ومسجون ومفيش حاجة بتتعمل والمؤامرات كده كده شغالة كان طبعا بروح الصلاة رمى الورقة دي وقال أنا رافع دعواي إلى قيصر أنا عاوز أتحاكم قدام قيصر طبعا ما يقدروش يعملوا حاجة بحكم جنسيته الرومانية ده حق من حقوقه فقرروا أنه هيرحلوه في مركب وترحل في المركب والمركب كانت هتغرق لو تذكروا في عمل 27 وصل روما اتحط في السجن إلى أن يعرض على قيصر في الوقت ده بقى كتب فيلبي فكانت الناس كلها ولاده متوقعين هياخد إعدام مش هيشوفوه فيلبي دي بقى في اليونان هو دلوقتي في روما مسجون وفيلبي بيحبوه قوي لان لو تفتكروا لما خدم في فيلبي هو في الاول اتسجن في فيلبي وبعدين حصل الزلزال في سجن فيلبي والناس المساجين امنت وطلع فكان ليها ذكريات جميله عنده فبعت يقول لهم ما تخافوش عليا اطمنوا عليا على فكره انا مش هموت المره دي قال لهم كده في فيليب واحد قال لهم انا ليه اشتهى ان انطلق بس انا عرفت من المسيح ان انا قاعد لكن ان كان عليا ساعتها قال الايه المشهوره بتاعت لي اشتهى ان انطلق لكن ان ابقى في الجسد الزم من اجلكم فانا لسه قاعد لكم طبعا كانت رساله مشجعه ومطمئنه جدا ان هو عرف بالروح انه مش هيموت وفعلا بعدها بكم شهر اتحاكم قدام قيصر على غير المتوقع قيصر ايه طلعوا براءة عشان كده كتب في رسالة تانية أنقذت من فم الأسد وقال في احتجاجي الأول لم يكن معي أحد محدش قدر يقف جنبه مفيش محامي طبعا مجنون يعرض نفسه أنه يدافع عن واحد زي كده لكن ضمن الرسالة دي بقى قال أنا عاوزكم تفكروا زي قال كده ده اللي هندرسه في فيليب ثلاثة قال أنا بفكر بطريقة أني مفيش حاجة تشغلني غير الهدف أنا ما ببصش ورا أنا ما ببصش ورا أفعل شيئا واحد أنسى ما وراء لا بفكر أنا قبل المسيح كنت إيه ولا حتى بعد المسيح كنت إيه هو كان في فترتين في حياته قبل المسيح يهودي متعصب بعد المسيح كارز مضطهد طول الوقت بين السجون والضرب والجلد والرجم قال لا ده شاغلني ولا ده شاغلني أنا شاغلني حاجة واحدة بس بكرة النهاردة أو بكرة أسعى نحو الغرض أنسى ما وراء أمتد إلى ما هو قدام مطلوب مني إيه كم يوم اللي أنا قاعدهم أروح السماء وأخد معايا الناس إزاي ده الغرض وقال ساعتها عاوزكم كلكم تفكروا زي بلاش تبصوا ورا كتير بلاش تبصوا خالص لأن البص ورا ده تضيع وقت إيه اللي حصل لك عملت إيه عملوا فيك إيه مش هتفرق خلينا في المفيد أنسى ما وراء أمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض جعلت جعلت اللي هي جايزة برايز اللي هي الجائزة دعوة الله يعني ربنا دعيني لحاجة كبيرة في السماء مش معقول أقعد أضيع وقتي وأبص ورا فموضوع المؤتمر كله على الشعار اللي قاله ده أسعى نحو الغرض فابتدي الموضوع بعنوان من الآخر للأول ايه من الاخر الاول الحته دي لما اتعلمت شويه في التنميه والاداره لقيت انه كل العلوم الحديثه ماشيه مش من الاول للاخر ماشيه حاليا من الاخر للاول يعني ايه معلش اقول لكم كده شوية أفكار غريبة يقولوا قبل ما تبتدي أي خطوة في أي حاجة شوف عاوز توصل لإيه في آخر خطوة وبعدين تعالى نحسب أول خطوة لا فكرة إيه من الآخر للأول الحقيقة ده ينطبق على كل حاجة يعني أنتوا كأطباء أنت من الآخر عاوز إيه عاوز المريض اللي قصادك يخف طيب هو كتلة من الأمراض ماشي ما تبتديش بأمراضه ابتدي الأول بفكرة عاوزه يخف تماما طيب تعالى بقى نبتدي النهاردة مع الواقع هنعمل تحاليل نعمل أشعات نشخص صح نبتدي ناخد حتة حتة نشوف يتعمل معاه ايه لكن عندك هدف أخير واضح في ذهنك عاوزه يخف أو عاوزه ما يتألمش أو عاوزه آه، يعني يعيش حياة كويسة يمكن في بعض الأمراض ما تتعالجش يبقى أنت حطيت الآخر الهدف وأكوردنجلي بدأت بستيب 1 أي مهندس بيعمل إيه؟ طبعا في مصر ماليش دعوة باللي بيحصل لكن المهندسين المظبوطين بيعملوا إيه؟ بتيجي تقول له أنا عاوز أعمل مستشفى لو ابتدى على طول يبقى ما بيفهمش هو يقول لك لا استنى قول لي كل طلباتك قول لي كل رغباتك ويقعد يكتب وراك ده لو استشاري هندسي مظبوط عاوز ايه بالظبط كام اوضه عمليات عاوز ايه التخصصات طب انت بتخدم عدد قد ايه في منطقه طب الشوارع اللي موصله طب انت هتحتاج كل ده يحطه الاول وبعدين يشوف الارض وبعدين يقعد يقول لك سيبني بقى ست شهور اعيش مع مع نفسي بقى ارسم بقى هو بيعمل ايه هو بيتخيل الاخر يعني بيقول بعد سنتين المنظر المثالي للمستشفى في المكان ده مفروض يبقى شكله كده لسه ما ما ما دقناش مسمار لسه ما حفرناش حفر طبعا في مصر ايه عاوز مستشفى بكره العمال يشتغلوا على طول وطبعا العمال هيشتغلوا وبعد شهرين هيقفوا وعادي وهنلاقي ان احنا ابتدينا غلط قصص بتاعت كل يوم دي نفس الكلام في التعليم التعليم المفروض يمشي ازاي من الاخر للاول يعني ايه من الاخر للاول يعني انا داخل لي طفل في ابتدائي مفروض قادة التعليم بيعملوا ايه يقول لك انا عاوز اطلع الولد اللي طالع من ستة ابتدائي المنتج ده شكله ايه ده الشغل الصح الشغل المظبوط كده عاوزه مثلا ولد بيفكر لكن المفروض كده علمته يفكر عاوز ولد يحترم كل الناس عاوز ولد يتقن العربية والإنجليزية والحساب وال... عاوزه رياضي عاوزه واثق من نفسه عاوزه حط الاوتكم النهائي احنا لسه ما دخلش سنة أولى خلي بالكم ده طريقة التفكير الصح ولما تقول لي الولد اللي طالع من مدرسة في ابتدائية شكله ايه الصح تعالى بقى نقعد مع بعض نوضب الم- المناهج ونوضب شكل المدارس ونوضب ال- الملاعب ونوضب ايه اللي يتعمل ونوضب المدرس واخدين بالكم وهكذا انت لو عاوز تطلع مدرس تقوليش اتخرج من كلية التربية لا لا لا استنى قول لي انت عاوز المدرس المفروض شكله ايه من الاخر برضو وتعالى اقول لك المفروض يتعلم ايه ويتمرن ازاي ويتحاسب ازاي فهمتوا الفكرة كل حاجة بتمشي في الدنيا صح لازم تبدأ من الآخر للأول برضو حتى لما تبتدي يومك أغلبنا بنبتدي يومنا طص كده يعني إيه تصحى تدخل على الدنيا على طول فتلاقي الأيام عمالة تجري مننا المفروض قبل ما تبتدي يومك عاوز توصل إيه من اليوم اليوم ده غالي جدا الحياة عبارة عن شوية أيام واليوم اللي بيعدي ما بيرجعش واليوم ده هو رصيدك الأبدي طب ما تفكر من الآخر تتمنى يومك يت- تطلع منه بإيه وأكوردنجلي أول ما تفتح عينك هتبقى عارف المفروض تعمل إيه وإيه وإيه بس قبل ما تدخل على اليوم تكون فكرت بطريقة عاوز بالليل لما أجي أغمض عيني أكون راضي عن نفسي راضي عن يومي فقبل ما يبتدي اليوم عاوز أكون عارف عاوز أوصل منه لإيه يبقى حتى في الحياة العملية كده تربية عيالنا كده نفسك ولادك يطلع شكلهم ايه وهم و- و- والمرأة لسه حامل مفروض تاخد الدرس ده وهي لسه شايلة الطفل في بطنها مفروض تفكر ابني ده بكرة يبقى شكله ايه وأنا بقدمه عريس لعروسة مفروض يبقى شكله إيه وأنا بقدمه للكنيسة خادم لو هي فا... عندها ال vision ده واضح الآخر ده واضح قوي هتشتغل من دي 1 صح لأنها بتخدم على ال design بتخدم على الصورة النهائية صح إنما العشوائية اللي احنا عايشين بيها تفاجئ الأم يا ده أنا ما ربيتش كويس الله ما ربيتيش كويس ليه اصلا ما كنتش عارفه عاوز اوصل لايه انا عاوزاه يبقى شاطر بس شاطر هو ده اللي كان نفسك فيه طب ما هو شاطر بس مش مؤدب شاطر بس ما يعرفش ربنا شاطر بس اناني انت فكرتي غلط ما حسبتيهاش صح كان لازم من الاول خالص تفكري هو انا نفسي اوصل لايه شكل ال model ال ideal اللي بيه ابتدي النهارده من الاول خالص اشتغل تعالوا نفكر بالطريقة دي الرؤية ده اللي بيسموه دلوقتي في العلم ال vision الموضوع ده مهم لأنه بيتقال بلا رؤية يجمح الشعب أما حافظ الشريعة فطوبى يعني من غير ما يكون في رؤية رؤية بمعناها الأدق فيجن الشعب يضل هكذا أي قائد مفروض بيسوق شعب وراه لازم يكون عارف عاوز يوصل لإيه بعد خمس سنين بعد عشر سنين بعد مئة سنة يبقى جموح الشعب هو نتاج غياب الرؤية فكروا فيه حتى الشباب اللي سايب الكنيسة سايب الكنيسة ليه؟ عشان الكنيسة ما كانش ليها رؤية واضحة أو المسؤولين في بعض الكنائس ما لهمش رؤية فالدنيا ماشية كده فتلاقي شباب كتير طلع من الكنيسة ما كانش فيه رؤية يوسف كان له رؤية يوسف الصديق عارفين ايه رؤيته اتحطت قدامه أزمة عالمية في مجاعة ضخمة يوسف حط رؤية علمية جدا دقيقة عاوز أوصل للسنة الأربعتاشر اللي هي قمة المجاعة والمأساة سبع سنين رخاء وسبع سنين جوع أسوأ سنة في الجوع إيه آخر سنة اللي عاوز أوصل لآخر يوم في آخر سنة مفقدش بني آدم ده التحدي عمل شغل بقى لأنه عنده فيجن واضحة مثل آخر موسى النبي كان له رؤية واضحة هو راجل كبير في السن وآخر شغلة كان بيشتغلها راعي أغنام دلوقتي بيتكلم في قائد دولة قائد شعب النقلة فظيعة اه بس كان بيفكر صح انه عاوز يوصل الشعب كنعان الفيجن واضح فكر في داي اخر يوم في عمره عاوز اسلم صح اسلم المسؤوليه صح وابتدى بقى يعيش يوم بيوم في الاربعين سنه اللي عاشوا لكن نجح تماما لانه كان عينيه على الفيجن ربنا يسع له كل المجد نقدر نطبق عليه القاعده 100% المسيح اللي شغله وهو جاي الدنيا يوم مجيئه التاني فاهمنا اللي شغله وهو جاي الدنيا يموت عشاننا اليوم التاني لمجيئه انه عاوز يكسب اكبر عدد من البشر في الملكوت ده اللي جابه وده اللي خلاه يعيش ويتبهدل ويتصلب ويموت ويقوم كل ده عينه على هذا اليوم الاخير يوم الدينونة وطبعا نجح في خطته عارفين السؤال ده ساعات كنا نسأله عشوائي واحنا بنعلم عيالنا الاطفال كنا نقول له عاوز تطلع ايه لما تكبر ده سؤال ذكي ليه لانه بيحرك حافز جوه الطفل انه يتخيل مستقبله اللي بيها هيذاكر واللي بيها هيجتهد لانه طمعان في منظر جميل عاجبه يقول لك عاوز اطلع ظابط عاوز اطلع طيار ماشي حلو ما هو ده يخليه يجتهد لما يكبر تساله عاوز تبقى ايه تلاقي الطموحات اختلفت خالص بعد اول كام سنه فتلاقي بقى في سن الشباب والمراهقه بقت الاجابه سخيفه شويه عاوز ابقى غني عاوز فيلا عاوز عربية لأن الدنيا علمته كده التلفزيون علمه كده إن ده الطموح اللي تعيش له فطبعا سقف الطموحات اختلف خالص لما يكبر قوي تلاقي بقى إيه الردود يعني إيه مسنين كلها مش عاوز أموت أو مش عاوز أتبهدل أو ده ده فيجن برضه تخيلوا واحد كل اللي بيطلبه في الحياة يقول لك مش عاوز أتبهدل طبعا ده مش هيبقى له فاليو مش هيبقى له تأثير لأن هو كل اللي يهمه إنه ما يتبهدلش كل دي طبعا رؤى أو كلمة من الآخر هنا مش متظبطة صح لأنه إذا كان ده حلمك إنك ما تتبهدلش يمكن توصل له طب بس إيه القيمة يعني ما إحنا كده كده هنمشي كنت المفروض تحط حلم أكبر من كده طموح أعلى من كده العالم الفقير عايز طموحه للأسف أنه يعدي اليوم أنه يأكل ويشرب مأساة لأن محدش علمه محدش اداله إحساس بالقيمة كبني آدمين فتلاقي أي ست غلبانة في أفريقيا كل طموحها ألا يأكل في الآخر النهاردة يعدي بس وعلى قد كده عايشة عشان كده الشعوب دي ما بتتحركش لأنه إذا كان أغلب الشعب بيفكر يأكل ويشرب طب خلاص غير واحد قاعد في أمريكا بيفكر يخترع صاروخ جديد الفيجن مختلف أو يعدي اليوم مرتاح وكسبان يعني يرجع معاه خمسة جنيه في جيبه ولا حاجة كل الناس بتفكر في سؤال عاوز تطلع إيه لما تكبر إنما إحنا عندنا بقى سؤال أخطر بقى مش لما تكبر ما إحنا هنكبر وهنمشي لا إحنا عندنا سؤال أخطر عاوز تبقى إيه بعد ما تخلص اليومين بتوع الدنيا لما نقول من الآخر للأول أنا مش ما طلعتش بره موضوعي أسعى نحو الغرض بصوا كده كده العمر هيخلص يا جماعة ربنا يديكم كلكم العمر بس احنا عندنا الآخر له فلسفة أخرى الآخر هو الآخرة هي مش آخر اليوم في العمر لا لا خالص احنا مش خايفين على العمر ده إنما احنا باصين للآخر يعني حياتنا الأبدية لو دي بقى واضحة في ذهنك قوي كل حاجة هتتغير في حياتك لو الغرض بقى تعبير بولس بقى أسعى نحو الغرض لو الأبدية دي واضحة جدا في ذهنك إن هو ده مستقبلنا وهو ده مكاننا الطبيعي وهو ده اللي بسببه المسيح جه وهو ده اللي بسببه قاعدين القعدة دي وهو ده اللي بسببه أنت بتعدي على مشاكل في الدنيا وإحباطات وتجارب ومرار و... كل ده عشان حاجة في المستقبل البعيد مش المستقبل القريب لو الحكاية دي واضحة قوي انت بتفكر صح هقول لك من النهاردة انت هتفكر صح وتشتغل صح لانك ستسعى نحو الغرض كل ما كان الغرض واضح كل ما كان السعي مظبوط تعالوا نعبر عن الغرض بتعبيرات كتابية ربنا يسوع طبعا مش مش بيكلم ناس مثقفين زيكم بيتكلم ناس بسطاء فحط نفس الفكرة في تعبير بسيط قوي قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره seek first يعني ايه انت بتطلب تنجح ماشي حقك تطلب تاكل ماشي تلبس تبقى محبوب تتعالج كل ده من حقك بس بص ده مش غرض يتعاش عشانه لا اطلب اولا ملكوت الابدي الباقي ده كله يجي بعد كده secondary مش primary وعلى فكرة هيجي لوحده لو انت مظبط الحسبة صح باقي ده كله هيجي لوحده اطلبوا اولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم لما بولس الرسول دعي للخدمة تعرض لمشاكل كتير جدا لأنه المسيح اعتبره الرسول بس مش كل الكنائس اعتبرته رسول لأن الناس كتيرة كانت عارفة أصوله الإرهابية اليهودية المتشددة وعارفين ان هو مش من ال 12 ولا من السبعين بالرغم انه اكتر واحد عمل شغل بعد كده فهو كان بيتعرض في بعض البلاد ان الناس بتبص له هو انت تطلع ايه جنب بطرس ولا يعقوب ولا كده فقال ان كان اخرون شركاء في السلطان عليكم افلسنا نحن بالاولى لكننا لم نستعمل هذا السلطان يعني انا ما قعدتش افكر انافس ابقى واحد في السبعين مثلا اترقى فيحسبوني واحد من السبعين انا مش هحصل واحد من ال 12 انا لا لا لا الكلام ده خدت ركنته على جنب انا بسعى نحو الغرض انا المسيح اختارني عشان انقذ نفوس اكمل عمل صليبه فقال انا لم استعمل هذا السلطان ليه لانه ما يخدمش على الغرض ما انا كان ممكن اقعد اقول يا جماعه انا بفتح كنايس اكتر منكم وانا بعمل معجزات زي زي بطرس ونقعد نفكر مين يقعد على الكرسي لا لا لا القصه دي ما شغلتنيش خالص أنا مستعد أستحمل كل شيء ده تعبير بولس لألا أجعل عائقا لإنجيل المسيح يعني ما يفرقش معايا يعملوني رسول يعملوني فراش المهم أن الناس تحب ربنا وتدخل السماء يبقى ده واضح أن واحد إيه بيسموها target oriented أو goal oriented يعني الغرض واكل عقله هو ما عندوش غرض تاني كل اللي شغله كل الناس تعرف ربنا بأي تكلفة أنا اتنسي يمجدوني يرجموني مش دي القضية المهم الناس توصل مرة تاني قالها بولس لأن المسيح لم يرسلني لأعمد يعني دي كلمة تضايق الله أمال أنا بقى بعمد بقى أي كلام يعني لا هو عاوز يقول أنا الأهم بالنسبة لي أبشر بعد كده أي كاهن هيعمد لا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح يعني برضو مش شغلتي حضر محاضرة كويسة وأقول كلام حكيم الغرض الناس تعرف ربنا قديس بطرس عبر عنها بطريقة تانية أنا كل ده موضوعنا دلوقتي الغرض بس سميناه من الآخر للأول يعني عاوزين نبقى شايفين السماء شايفين المستقبل شايفين بعد مئة سنة وإحنا في الفردوس ربنا يوصلنا كلنا باصص فلاش باك كده على عمرك بتقول نشكر الله إن أنا انتبهت للغرض فسعيت نحو الغرض مش هيوصل حد وهو الغرض مش واضح مش هيوصل محدش هيوصل للسماء لو غرضه ما كانش واضح وهي دي المشكلة احنا ساعات في أغراض كتيرة موجودة في الليست في أهداف كتيرة شغلانة فالقديس بولس بيقول بطرس يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا اعقلوا القديس بطرس بيقول اعقلوا اعقلوا يعني انتبهوا الموضوع واضح وصريح وفي حد عارف انه هي يعني مش فاهم انه هيمشي اصحوا للصلوات عشان ده الغرض ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا يبقى حط الغرض في كلمتين صلاة وحب ده واحد مركز على هدفه كويس قوي هتعمل ايه النهارده هصلي واحب الناس هي مش هتشتغل لا هشتغل مش هتاكل هاكل مش هتنام طبيعي هنام مش هتتكلم هتكلم بس غرضي هصلي واحب لان ده اللي يوصل للملكوت يوصلني ويوصل اللي حواليا يبقى ده واحد غرضه واضح بالنسبة له على فكرة ربنا يسوع حاطط لنا الغرض كل يوم في أبانا الذي لأن ربنا يسوع له المجد معلم البشرية في كل حاجة مرتب أفكارنا من غير ما نحس إن نحط الغرض في قمة صلواتنا لأن أول صلاة أبانا الذي إيه؟ أبانا اللي في السماء أهو الغرض ليتقدس اسمك ده مستقبلنا كل يعني يتقدس اسمك يعني كلنا نقول أجيوس قدوس إلى الأبد لعيشة الملائكة المستقبل ليأتي ملكوتك هي دي اطلبوا ملكوت الله بر يبقى الغرض نوصل الساعة أو يجي لنا الملكوت يدخلنا عشان ندخله لتكن مشيئتك مشيئة الله إيه الجميع يخلصون هذه الغرض فاهمين ده كل ده عبارة عن مراجعة الغرض يعني ممكن أخدها من الزاوية دي أن أنا في أبانا الذي أنا برد على نفسي على سؤال هو أنا هنا ليه عشان مشيئة الله تتم فادخل السماء واللي حواليا يدخلوا ملكوت الله يأتي يعني أتملي بروح الله وأدخل السماء يعني عشان هو في السماء بقى معاه في السماء عشان اسمه القدوس يتقدس يعني نفضل نقدس اسمه إلى الأبد وبعد لما نخلص الغرض خلي بالكم بقى من, من فلسفة ربنا يسوع البسيطة دي قال أعطينا اليوم فهمتوا أعطينا اليوم يعني إيه من الآخر ها للأول بقى تعالى النهاردة يا رب ما تخليش اليوم ده يروح مني بقى accordingly يعني تبعا لوضوح الهدف ما تسيبش يومي يهرب مني لازم يومي يخدم على مشيئتك على تقديس اسمك على ملكوتك وإلا يبقى ضاع اليوم فلما بنقول له أعطينا اليوم يعني من فضلك يا رب ما تسيبش اليوم ده يهرب من السعي نحو الغرض يبقى اتسطب عليه وكأني ما عشتش لا أنا عاوز اليوم ده ضمن الخط يبقى تحط له قيمة لأنه في اتجاه الغرض مين يحدد الرؤية عموما القائد طب مين القائد ربنا يسوع هو القائد يعني احنا اتخلقنا ليه اللي يرد على السؤال اللي خلقنا ربنا اللي عارف طيب الراعي الصالح قال ايه قال هذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامه والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته يعني ايه يعني الراعي الصالح ربنا يسوع اللي خلقنا جه الدنيا وقال ايه تعالوا نط... اطلعوا ورايا يا ولاد من هنا على السماء امشوا ورايا خرجنا بره الحبسة بتاعت الدنيا وسلطان إبليس وبعدين قال أنا همشي وامشوا ورايا عشان هاخدكوا على السبت فيبقى الغرض حتى لو غايب مني كفاية ان انا باصص على اللي فاهم اللي فاهم هو الراعي انا خروف ما بفهمش خلاص وماله ما حصلش حاجة بيناديك باسمك ويقول لك ورايا حاضر امشي وراك يبقى لو مشيت ورا ربنا يبقى انت بتحقق الغرض وربنا يسوع ما بينتظرش كتير مننا بس بينتظر حاجة بسيطة قوي ان احنا نمشي وراه مش مهم هيحصل ايه مش مهم هنعمل ايه بس المهم نفضل معاه فيقول لما خرج يسوع راى جمعا كثيرا تحنن عليهم اذ كانوا كخراف لا راعي له اغلب الناس فقد الغرض لانها فقد الراعي يعني انتوا عارفين في في الحاجات الكبيره قوي لما يقول لك هنعمل مش عارف اولمبيات هنعمل كاس العالم يقول لك الراعي بقى بس كده بيدور بعد ما يحطوا الفيجن عاوزين يدخلوا كذا مليار وعاوزين يعملوا مش عارف ايه والسياسه و... وبعدين يقول لك مين الراعي مين اللي هيصرف بقى مين اللي هيشيل الشيله كلها طب بما ان الغرض واضح دور على الراعي لان الراعي هو اللي بيحقق الغرض ننزل من الراعي الى من يمثله من يمثله على الارض هو رجل الله احنا عندنا ايمان بالكهنوت في الكنيسه القبطيه ويهمنا قوي فكرة الكهنوت لأنها بتتحارب دلوقتي ليه؟ لأن الأسقف والكاهن والشماس هو رجل الله مع كل عيوبنا وخطايانا بس في فكرة الوكالة مفروض شغلتي إن أنا أقول اللي المسيح بيقوله وأعمل اللي المسيح بيعمله وسوء الناس ورايا وأنا ماشي ورا المسيح شغلتي كده دوري كده وبالتالي كلنا نسعى نحو الغرض يبقى أنا لو دخلت في الطابور اللي ماشي صح أنا مش محتاج أفكر كتير ليه؟ أنا في الطابور في اللاين اللي ماشي قدام هو اللي يركز وده اللي حصل وقت موسى لو تفتكر موسى أصله كان راعي أغنام فمتبرمج يزفر للغنمات يترصوا وراه يمشي يمشي وراه عمل كده مع اليهود بقوا يرصهم بس بدل ما شوية غنمات 600 ألف عيلة بس يمشي وقدام منه عمود النار يحود يحود شمال شمال لأن في غرض الغرض هنا تحول إلى أن أنا همشي وراك عشان كده مثلا قيل عن لما جت سيرة يوحنا قال لهم انتوا فاكرين يوحنا رايح وراجع كده قصبة تحركها الريح لا ده رجل الله ده عارف بيعمل ايه ده جه ست اشهر عمل شغل ما حصلش ليه غرضه واضح جدا ده راجل جه الدنيا دي عاوز يغير الدنيا كلها عاوز يفرشها لي قبل ما ادخل فيها تقدم الطريق أمامي جول أورينتد جه يوحنا قلب الدنيا عشان يعد الطريق أمام الله لأنه راجل صاحب رؤية وصاحب غرض نجري ندخل على فكرة روح الله ربنا يسوع هتقولوا لي طب ما هو جه وصعد أنا مش شايف لا معلش استنى ده أنت عندك امتياز أكبر أكبر حتى من اللي عاشوه الآباء الرسل روح الله دلوقتي المسيح نفسه روح المسيح سكن فيك فأنت ليه مستبعد المشوار انت هتقول لي هنا ولا هنا نروح نشوفه ونقابله ونقول لنا الحل فين ده جواك ده الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك يعني انت لما تصلي وتتضع بس المسيح اللي كان بيسوق الناس قدامهم ويمشوا وراه ويزوغوا منه شوية ويرجعوا له شوية دلوقتي ده هو بروحه فيك اذا الموضوع اقرب من زمان واسهل من زمان لانه هو عارف الغرض كويس وروح الله ما بيشوفش غير الغرض الروح القدس اللي سكن فينا ده شغلته يدخلنا السماء بس اللي يمشي ورا اللي يهوده عشان كده اقول لا تحزنوا الروح لا تطفئوا الروح لا تقاوموا الروح بس اللي يهود قل الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أولاد الله اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد الرؤية تحدد الأولويات والخطة يعني ده ده شغل العلم اللي عنده فيجن واضح جدا تاني خطوه يعملها set your priorities حط بقى الاولويات خلاص عاوز اروح السماء طيب النهارده عندك 24 ساعه وعاوز تروح السماء في الاخر هترتب اولوياتك ازاي الشغل ما بيرحمش لا بقى تبقى انت لا مؤاخذه ما بتفهمش يعني ايه احنا بنقول رايحين السماء ما ينفعش ترد عليا تقول لي الشغل ما بيرحمش تبقى كده المخ ده مش موجود بدال رايح السماء واحد رايح يركب القطر قعد على القهوة عجبته القعدة ده ده بيفكر صح مش انت هتركب القطر ميعاد القطر قوم بقى من القهوة الحق طيارتك سد برايورتي اه بس ال- ال- كوباية الشاي حلوة هتقول له ايه ده احنا بنعمل كده بقى احنا بنتلهي في حاجات كتيرة قوي جانبية بره الغرض بدال انت شايف ان انت رايح السماء يبقى لازم هتصلي كويس ولازم هتخدم الناس وما ينفعش انك تطلع بره اسلوبك المسيحي في لحظة دي priorities الفلوس مش priority هتيجي بس ما ينفعش تشغلك المكانة في المجتمع مش priority هتيجي بس ما ينفعش تاكل عقلك يبقى لا بقدر ما ال vision واضح بقدر ما الأولويات بتتستف لوحدها طبيعي أي أم عندها شغل وعندها طبيخ وعندها تنظيف وعند- بس عندها عيل عيان من غير ما بتفكر بتسيب اللي في ايدها وبتشوف الطفل التعبان ولو ما عملتش كده تبقى بتفكرش الغرض هنا ايه لا خلاص انا عاوزه بيتي يعيش سعيد دلوقتي في برايورتي اسمها في طفل عيان فرضت نفسها عليا يبقى لو الغرض واضح بتلاقوا الاولويات لان دي ازمه عند اغلب الدكاتره بسبب ضيق الوقت مش عارفين نرتب ايامنا ونستف اولوياتنا مش عارفينها عندنا حاجات كتير قوي بتتعمل اجتماعيات واقتصاديات ومشاكل عيالنا و- والعياده والمستشفى والمجتمع و... و... حاجات كتير قوي. زحمه زحمه اه بس الزحمه دي لازم تتستف بسرعه والا هتلاقي انك انت مش ماشي في الاتجاه الصح واحد كان غني جري ورا المسيح مرة سأله سؤال جميل قوي قال له أعمل إيه عشان أدخل السماء هي دي الغرض والمسيح رد عليه 1 2 3 لو رجعت للرد احفظ الوصايا قال له حافظها قال له ادخل على ستيب 2 الفلوس مع الطلاق 1 2 على طول سؤال الرؤية ده بعد ما طبعا ده متفق على إجابته كلمة ال final goal ما حدش فينا مختلفين عاوزين نروح السماء لكن ال priorities مش هتبقى واحدة طبعا لأن كل واحد له ظروفه وح- ووزناته وهنا بقى بيدخل السؤال المهم يا رب ماذا تريد أن أفعل أنا عارف أن أنت عاوزني أبقى شبهك وعارف أنك عاوز تاخدني السماء وعارف أنك عاوزني أنور وأخد الناس كمان من السماء بس معلش ساعدني أعرف بالظبط عاوزني أعمل إيه في الموضوع ده هنا يدخل بقى الصلاة أعمل إيه مع فلان أعمل إيه في المشكلة دي لما جاء واحد يجري ورا المسيح يقول له انا ماشي وراك على طول ده يبقى ماشي صح وبعدين قال له ايه ممكن اروح اودع اللي في البيت فاكرين الاجابه yes or no no no ليه مش priority ما تمشيش مع الغرض مش انت اللي قلت لنا نحب الناس ايوه حبوا الناس بس تروح يمسكوا فيك ويضيفوك ويقولوا لك اقعد اسبوعين وبتاع بعضة ال- القصه لا إلى هذه الدرجة مش أنت شايف هدفك المسيح مش ضد العلاقات لا طبعا لكن هو عاوز يقول حاسب تكون بتتوه عن الغرض وبتضيع وقت في حاجات مش صح ألخص اللي قلته أيها الإخوة بولس بقى بيقول إيه أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت أنا ما وصلتش لسه ودي رسالة لكل واحد فينا طول ما هو لسه عايش دلوقتي بولس أدرك وصل مبروك عليه عقبالنا لكن طول ما كان عايش وهو في قمة يعني روحياته بيقول يا يا اخواتي انا ما وصلتش وعشان كده لازم اكون فتح عينيا قوي انا لا استحسب نفسي اني قد ادركت ولكني افعل شيئا واحدا ايه اللي بتعمله بقى مهم ده قوي انسى ما وراء وامتد الى ما هو قدام اسعى نحو الغرض لاجل جعاله دعوه الله العليا فليفتكر هذا جميع الكاملين منا خلي بالكم كلمة الكاملين مترجمة ايه قدامكم mature يعني ايه ال immature هم اللي ايه مش شايفين الغرض هم اللي ض- مضيعين العمر يطلعوا ايه sideways كده لكن any mature اي شخص عاقل ناضج لازم يعيش بالمبدأ ده انا رايح السما وما عنديش وقت اضيعه وما عنديش بني آدم أخسره والفلوس تحت رجلي والكرامة ورا ظهري لأني أنا باصص على الهدف يفتكر هذا جميع الكاملين منا إن افتكرتم شيئا بخلافه الله سيعلن لكم هذا أيضا الكلمة اللي قالها بولس وغيرت فيلسوف عظيم زي أغسطينوس يعتبر تلميذ لبولس بس فرق 400 سنة لما أرى كلمات بولس في يوم من الأيام بيقول هذا وإنكم عارفون الوقت عارفون الوقت يعني إيه؟ يعني أنتوا you know quite well أنه يك... مش هتعرف الوقت يعني إيه ممكن فجأة يخلص العمر عارفون الوقت أن الوقت ما فيهوش أمان عارفون أنك ما تقدرش تعرف الوقت فاهمين المعنى؟ عارفون أن الوقت قصير قوي إنها الآن أنت لا تملك إلا الآن إن كان تملكه يعني فما ينفعش ابدا تقول بكره لا بكره تبقى ما بتفهمش سوري مفيش حاجه اسمها بكره مش في ايدك انها الان ساعه لنستيقظ من النوم خلاص انا الان اقرب مما كان حين املنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور لنسلك بالياقه كما يليق بايه فاكرين اللي بنقولها كل يوم الصبح كما يليق ها افسس اربعه كما يليق بالدعوه اللي هي الغرض جعلت دعوة الله العليا كل يوم بنقولها الصبح كنيستنا دي واعية جدا تراجع علينا الفيجن كل يوم الصبح أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة يعني أول ما تصحى الصبح توشوشك أنت فاكر أنت عايش ليه تقول لها نسيت عاوز أفطر لا لا لا استنى استنى هتفطر بس استنى جاوب أنت عايش ليه آه دعوة كما يليق بالدعوة التي إليها دعيتم وبالتالي بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة وخلي بالك بقى من الحاجات دي الفطار هيجي بس مش ده المهم خلي عينك على التواضع مش على الفطار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد آه لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين